إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبشره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقفات مع عشر ذي الحجة وقفات مع عشر ذي الحجة احنا النهاردة مش هنتكلم عن او في مش هنكمل حديثنا في مسألة الفقه سؤال وجواب بمناسبة دخول عشر ذي الحجة علينا ليعرف كل منا ماذا سيصنع في هذه الأيام ليفوز بالخيرات وبمرضات رب الأرض والسماوات فإن من نعم الله تعالى علينا أن مواسم الخير يتبع بعضها بعضا تلاقي موسم خير من عند الله عز وجل يأتي بعده موسم خير فبمجرد انتهاء موسم من مواسم الخير يأتي بعده إيه؟ موسم آخر فبعد أن انقضى موسم رمضان جاء موسم الحج وموسم العشر من ذي الحجة فينبغي أن نتعرف على نعم الله علينا بهذه المواسم التي هي للمؤمنين مغنم لاكتساب الخيرات ورفع الدرجات وهي لهم مناسبة لتحصيل الحسنات والحط من السيئات تتكرر علينا كل عام ليتكرر بها علينا فضل الله الملك الديان ونجدد فيه النشاط على صالح الأعمال يبقى هذه المواسم ربنا بيكررها لنا كل سنة عشان احنا نكرر التوبة نكرر اه مسألة تحصيل الحسنات نكرر محو السيئات ومغفرة الزلات بإذن رب الأرض والسماوات يقول العلماء إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره يعني برضه كل ما نيجي نبعد عن مسألة الفقه وصول الفقه برضه نضطر إيه نرجع لها بقواعد صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة أصل لها العلماء ولذلك فإننا نحتاج إلى وقفات مع العشر من ذي الحجة لنتصور فضل هذه الأيام حتى نعرف قيمة هذه الأيام ونقدرها حق قدرها لأن كتير من الناس ما بيديش العشر, العشر ذي الحجة أي اهتمام ولا اعتبار بيعتبرها زيها زي سائر أيام الإيه؟ العام فلينا مع عشر ذي الحجة إيه؟ وقفات الوقفة الأولى الوقفة الأولى في فضل عشر ذي الحجة الأيام دي إيه فضلها لو عرفنا فضلها هنهتم بيها لو الناس عارفة فضلها مش هيهملوها زي ما هم بيهملوها بهذا الشكل اللي احنا شايفينه فالوقفة الأولى عندنا مع عشر ذي الحجة الوقفة الأولى هي إيه؟ معرفة فضل العشر من ذي الحجة فلهذه الأيام فضائل كثيرة من أهمها أولا أن الله تعالى أقسم بها في كتابه الكريم ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيقسم بشيء إلا والشيء دوت له إيه أهمية فالله عز وجل أقسم بهذه العشر في القرآن ده دليل على أنه بيلفت الانتباه وينبه الأذهان والأفهام إلى فضل العشرة من ذي الحجة في القرآن فقال تبارك وتعالى الملك الديان والفجر وليال عشر اللي هم العشر ايه ذي الحجة والشفع والوتر فالصحيح الذي عليه جمهور المفسرين أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة قال الإمام الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى يبقى المقصود بهذه الآية وليال عشر يعني عشر ايه ذي الحجة اللي هم عشر يعيد الاضحى ليه لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله والليالي العشر في الآية يعني المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف وقال الإمام الشوكاني رحمه الله هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين وقد أقسم الله عز وجل بهذه العشر وهذا دليل واضح على عظمها وعلى شرفها يبقى المفسرين كلهم أجمعوا والصحابة على ان في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر والفجر وليال عشر فهذه الآية المقصود بها عشر إيه؟ ذي الحجة يبقى أول مكانة من مكانة هذه الأيام أن الله عز وجل ذكرها وأقسم بها في القرآن وده ما فيهاش اختلاف ده كل المفسرين إيه؟ على هذا أيضا من فضلها أن الله عز وجل أقسم بيوم عرفة على وجه الخصوص يعني ربنا أقسم بالعشرة وأقسم بيوم عرفة ده نفسه مخصوص وذلك في قوله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة مم. اه اه نعم نعم لان اليوم جميل سؤال كويس ليه ما سمتش ايام ليه سمت ليالي في الاية وليال عشر ليه ما تقالتش ايام لان اليوم بيبدأ بالليل اليوم بيبدأ بالليل دي اول حاجة بعدين هم لو جينا نعدهم بالايام مش هتلاقيهم ايام عشرة هتلاقيهم تسعة هتلاقيهم ايه تسعة لان اليوم العاشر هو يوم النحر ما فيهوش صيام ما فيهوش انت فاهم قصدي ايه يعني لو احنا مثلا هنصوم فهيبقى ازاي بنصوم عشرة مع ان اليوم العاشر ما فيهوش صيام فازاي سمت عشرة لان بيبدأ العد من الليل فليال عشر مفهومة دي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة البروج في قول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود فقال صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة صحيح الشيخ الألباني اليوم الموعود هو يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة شباب نقول وشاهد ومشهود يبقى الشاهد اللي هو يوم الايه الجمعة ومشهود اللي هو يوم ايه عرف واليوم الموعود اللي هو ايه يوم القيامة من فضل ايضا عشر ذي الحجة وده الثالث ثالث فضل هي الايام المعلومات التي ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني يأتونك سعيا على الأقدام رجال مش معناه رجالة عكس ستات لا رجالا يعني يسعون على أرجلهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات يبقى هي الأيام الإيه؟ المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقد ورد هذا التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم ورواه عنهما البخاري في صحيحه تعليقا وقد وصله عبد بن حميد وابن مردويه وقال به جمع من الفقهاء يبقى في قول الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فهي أيام المعلومات هي التي ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية في سورة الحج المقصود بها هي أيام الإيه؟ العشر وذلك الذكر يكون للحاج الحاج اللي بيحج بيت الله الحرام هو اللي بيذكر الله عز وجل في هذه الأيام لأنه يسوق الهدي للذبح في هذه الأيام ويشاركه في ذلك إخوانه المسلمون الذين لم يتيسر لهم الحج واذكروا الله في أيام المعلومات يعني الحج الذي يحج بيت الله الحرام وهو يسوق الهدي يذكر الله واللي ما حجش أيضا بيذكر الله عز وجل رابعا هي العشر المذكورة في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة اتضح برضو ان هي برضو ايه ايام العشر ليه عشر ذي الحجة موسى عليه السلام الله عز وجل وعده ثلاثين ليلة يصوم ثلاثين ليلة وبعدين يذهب لميقات الله ليكلم الله عز وجل فإذا بربنا تبارك وتعالى يأمر موسى عليه السلام أن يزيد عليها إيه عشر اللي هم عشر مين ذي الحجة فالثلاثون هو شهر ذو القعدة شهر ذو القعدة كامل وبه قال ابن عباس رضي الله عنه وروي عن مسروق ومجاهد وعطاء رحمهم الله كما جاء في تفسير ابن كثير والطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهم لهذه الآية فالحمد لله الذي هدانا لهذه الأيام وأضلهم يعني اليهود والنصارى وأضلهم عنها فنحن أولى بموسى عليه السلام منهم نحن أولى بموسى عليه السلام إيه منهم يبقى موسى عليه السلام صام 30 يوم اللي هم ذو القعدة وربنا سبحانه وتعالى زادوا 10 عليهم اللي هم ايه بقى 10 من ذي الحجة اللي احنا بنصومهم او بن بن بنذهب الى الحج فيهم او بنقوم الليل فيهم او بس ما اقصدش طبعا بقيام الليل يعني احنا بنخص هذه الايام بالقيام وبعدين قيام الليل ما نقوموش في اي يوم تاني لا انا اقصد اقول ان هذه الاعمال هذه الايام العشر يستحب فيها الازدياد من الاعمال الصالحه من صدقه صوم زكاه صله رحم قراءه قران قيام ليل نوافل وهكذا من فضل أيضا هذه الأيام وده الفضل الخامس أنها أعظم أيام السنة أعظم أيام السنة شوف بقى اللي ما بيهتمش بهذه الأيام خسرانة قد إيه فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من واسمع بقى ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر وهذا الحديث في صحيح الترغيب يعني ما فيش عمل انت اي عمل صالح تتقرب به الله عز وجل يحبه منه لكن لو تقربت به في هذه الايام اشد ايه اشد استحباب سادسا هي افضل ايام الدنيا كلها تخيل يعني مش مش افضل ايام السنة بس لا ده افضل ايام عمر افضل ايام الدنيا كلها فعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل ايام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة وهذا حديث صحيح في صحيح الترغيب برقم 1150 سابعا فيها اعظم الايام وهو يوم النحر فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم الفطر يبقى أعظم الأيام عند الله عز وجل هي يوم الإيه النحر ثم يوم الإيه الفطر صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كانت هذه أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى اللي هو يوم النحر ثم يوم الإيه يوم الفطر وهذا حديث صحيح في صحيح الجامع فيوم ال معايا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم تاني نعيد وتصلى على الرسول وتركز معايا هذا اليوم او هذه الايام عامة هذه الايام العشر فيها يوم اللي هو يوم ايه يوم النحر اذا كان يوم النحر ده من اعظم الايام فعن عبد الله بن قرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر ايه هو بقى يوم القر هذا هو اليوم الذي يوم يلي يوم النحر يعني يوم النحر اللي هو أول يوم العيد يعني واليوم الايه ثاني يوم هذا اليوم الثاني الذي يلي يوم الايه النحر ليه لأن الناس يقرون فيه بمنى يستقروا بيقعدوا فيه بمنى بعد أن فرغوا من الطواف والنحر والصراح بعد ما أدوا ما عليهم من مناسك قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به هذا الزمن هذا الوقت هذا اليوم فعلا يستحق الاهتمام به لذلك الله عز وجل أقسم بهذا اليوم ثامنا فيها يوم عرفة هذه الأيام فيها يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة بقى وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين لما نزل في هذا اليوم قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واحد من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له نزلت عليكم آية لو نزلت علينا احنا معشر يهود لأقمنا يومها عيدا قال له ايه هي قال قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال له بسيطة هي بقى مش نعمل لها عيد ده هي نزلت أصلا في عيدين اتنين عندنا نزلت يوم جمعة ونزلت يوم عرفة فكان يوم عرفة في الوقت ده موافق يوم ايه جمعة فاحنا عيد عيد المسلمين الاسبوع يوم الجمعة وعيد يوم السنة برضه يوم ايه عرفة معه ولا لا فيوم عرفة هو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين وصيامه يكفر آثام سنتين يكفر ذنوب ايه سنتين قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم الايه القيامة واليوم المشهود هو يوم ايه عرفة والشاهد يوم الايه الجمعة كما جاء الحديث في السلسلة الصحيحة وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده والحديث صحيح مسلم بعض الناس بيهمل صيام هذا اليوم مع ان هو محتاج لهذا اليوم ده هيكفر سنة فاتت وسنة جاية تخيل ان في ناس انكرت هذا الحديث وقال لك الحديث ده مش صحيح مع ان الحديث ايه صحيح مسلم فقالوا مش صحيح ليه مش صحيح ده بقى الجهال يعني دول جهلاء مش بينظر بقى الحديث في مسألة متن الحديث وسند الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل لا ده بينظر بدماغه يقول لك لا هو بدماغي ما ينفعش ليه يا عم الحاج يقول لك اصل ازاي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو يكفر سنة فاتت وسنة جاية طب انت زعلان من ايه يقول لك يعني يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة فاتت وسنة جاية ده ناس منهم رفضته لانه استعظم ان يوم واحد يكفر سنتين نقول له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم انت هتحجر على نعمة ربنا ليه فاهمني واحد تاني يقول لك لا الحديث ده مش صحيح طب ايه حجتك ايه دليلك على انه مش صحيح يقول لك طب لو افترضنا انه بيكفر خلاص ماشي يا عم هنصدق ان هو بيكفر ايه يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة فاتت ماشي هنقبلها انت عملت ذنوب فربنا هيكفر عنك طب السنة الجاية ازاي مش افرض مت ما انت ممكن تصوم النهاردة وتموت بكرة تعمل ايه بقى ساعتها يبقى هيكفر ازاي الذنوب سنة جاية مع ان انت لسه ما عملتش فيها ذنوب انت فاهم ازاي شوف بيحسبها ازاي نقول له نقول له سؤال طب وهو لو عاش لو عاش ايش ضمنك انه هيعمل ذنوب تضمن يقول لك هو ما اصل احنا كلنا بشر وكل ابن ادم خطاء ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطاؤون وخير الخطائين التوابون نقول له افهم بقى معنى الحديث ايه يكفر سنة فاتت عشان انت ارتكبت الذنوب فيها يكفر سنة جاية بمعنى ايه بمعنى ان الله عز وجل مش معناه ان الانسان مش هيغلط معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لو انت غلطت يذكرك بسرعة بالتوبة فتستغفر من الذنب اللي انت عملته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له زي اللي ملوش ذنب يبقى كأنك بتكفر عنك ايه ذنوب سنة قادمة طب ولو مات ما هو الله عز وجل يعلم ان هذا العبد لو كان على قيد الحياة ويعمل ذنوب فغفر له الذنوب دي ولو مات فيعطيله بها حسنات فهو مش خسران في كل الأحوال تاسعا هي أيام يتضاعف فيها ثواب العمل يعني أي عمل تعمله في هذه الأيام من الأعمال الصالحة يتضاعف أجرك فيها من الأعمال الصالحة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه تعمل أعمال صالحة في أي يوم كويس لكن أفضل من الأيام دي لا الأيام دي هي أفضل قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء حتى جاب سبيل الله برضه لا يعدله ايه اجر اعمال صالحة في هذه الايام الا بقى واحد خرج بماله ونفسه فما رجعش لو روحه رجعت ولا فلوسه ايه رجعت يعني ده اللي عمل ايه يعني جاهد وبكل ما يملك بروحه وماله مفهوم فده يدلك واحنا معروف طبعا ان سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله وعارفين ان الجهاد درجة عظيمة من درجات تحصيل الاجر ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى ولا الجهاد في سبيل الله يعادل الاعمال الصالحة في هذه الايام يبقى الناس اللي بتسيب الايام دي وتسيب الاعمال الصالحة فيها قد ايه خسران وللامام الترمذي هذا الحديث رواه البخاري وللامام الترمذي قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره يعني إيه؟ يعني الأيام دي أيام فاضلة وأنا بعمل أعمال حسنات في الأيام العادية الجهاد في سبيل الله أعظم من الصيام وأعظم من الزكاة وأعظم من أعظم من أي عمل صالح أعمله لكن في الأيام الفاضلة دي زي أيام العشر الأعمال المفضولة اللي هي أصلا أقل من الجهاد في هذه الأيام تبقى أعمال عظيمة وصل معنا ومن أراد أن يستشعر فضل هذه الأيام ويتصور ذلك فليتدبر هذا الحديث اسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد انا عايزك تدلني يا رسول الله على عمل ابقى زي اللي جاء في سبيل الله قال لا اجده مفيش حاجة ابدا زي جهاد في سبيل الله قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر تفضل اما المجاهد يذهب انت ما انتش واحد هو حابب يجاهد في سبيل الله عاوز يخش الجنة بس هو عارف نفسه ان في ضعف في عيب جواه كل انسان اضرب نفسه هو لو شاف السيف يخاف ما يقدرش هو لو شاف دم يغمى عليه في ناس كده فاهم قصدي ايه يعني الشاعر حسان بن ثابت ده ما يعرفش يمسك سيف ويحارب فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان هو يحارب المشركين بلسانه لان هو شاعر فاهمني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه جاهدهم اهجوهم ومعك روح القدس يؤيدك معاه الروح القدس كمان ده امداد من ربنا سبحانه وتعالى فانا اقصد اقول لك ايه في ناس تعرف تجاهد في سبيل الله بالسيف في ناس تعرف تجاهد باللسان في ناس تعرف تجاهد بالمال في ناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بانفسكم واموالكم والسنتكم يعني كل واحد ربنا اداله طاقة المهم ان انت ايه لا تتقاعس عن جهاد في سبيل الله فالراجل دوت ما بيعرفش يجاهد يمسك سيف ولا يقوم بالحرب كده ما يعرفش فقال له رسول الله طب انا عايز اخد اجر طب اعمل ايه لما الناس تروح في سبيل الله في الجهاد انا اعمل ايه شوف لي عمل يساويهم فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لا اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر تقدر من اول اول ما يذهب للجهاد انت تخش المسجد تفضل تصلي لحد ما يرجعوا ما ت- ما تسيبش الصلاة خالص وتصوم لا تفطر تفضل صايم لحد ما يرجعوا ممكن يرجعوا بعد شهر تفضل صايم تقدر فالراجل استغرب قال ومن يستطيع ذلك وحدش متفق عليه ده مين ده اللي يقدر على كده ومع ما للجهاد من هذه المكانة شفت بقى مكانة الجهاد قد ايه ها ان الراجل ده عايز يتساوى بالجهاد يبقى لابد انه يفضل صايم ما يفطرش وقائم ما يفطرش ما يبطلش فالراجل قال مين يقدر على كده يبقى معنى كده ان مكانة الجهاد ايه عظيمة ما فيش اعمال تساوي الجهاد ابدا اهو ولا في عمل يساويها كده بل من الحديث ان ما فيش عمل يساويها ومع مال الجهاد من هذه المكانة لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في العشر التي هي دون يعني أقل دون الجهاد في غير العشر أفضل من الجهاد يعني الأعمال العادية اللي في الأيام العادية اللي ما هياش أفضل من الجهاد في الأيام العادية في أيام العشر تبقى أفضل من الجهاد تخيل أما الجهاد فيها فلا شيء يعدله يعني الجهاد أصلا في الأيام العادية مفيش أعمال صالحة توصل له. هو أعلاه لكن الأعمال الصالحة اللي هي مش قادرة توصل لمستوى الجهاد في الأيام العادية لو كانت في الأيام العشر تبقى مستواها فوق الجهاد طب لو واحد جاهد بقى في الأيام العشر خلاص ده عدى بقى ده مفيش حد يعرف يصلي فهمت قصدي ايه ومن فضل هذه الايام ايضا ما اشار اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي يظهر ان السبب في امتياز عشر ذي الحجه ليه ليه الايام دي يعني الاعمال فيها كده مضاعفه وفيها اجر كبير اولا لاجتماع امهات العباده في هذه العشر كل العبادات مجتمعة في هذه الأيام وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره انت تقول لي ايه يا شيخ طب ما الواحد برضه بيصلي في الأيام العادية هقول لك طب والزكاة تقول برضه الواحد بيزكي في الأيام العادية طب والصيام برضه ممكن الواحد بيصوم في الأيام العادية صح طب والحج ما ينفعش تحج في أيام عادية فهمت فاجتمعت في الأيام دي إيه بقى الحج والصلاة والصوم والزكاة قيام الليل طلب العلم آه، آه، الإنفاق في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فجمعت كل العبادات عشان كده كانت هذه الأيام العشر إيه هي أفضل الأيام وأفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة وهي زي ما اتكلمنا عنها وفي فائدة عايزين نقولها بس بعد ما تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم المشهور أن ميزة هذه العشر في أيامها وفضيلة عشر رمضان في لياليها افهم ذي الحجة فضلها في الأيام في النهار ورمضان العشر الأيام الأخيرة فضلها في الليل لاحظت ولا ما لاحظتش ما دي عشرة ودي عشر بس عشرة رمضان الليل فيها أفضل من نهارها عشان فيها ليل- ليلة القدر فيها صلاة تراويح التهجد القيام أما بقى العصر أنت بتحج إمتى؟ بعد المغرب ولا قبل؟ أنت آخرك خالص المغرب تنزل بقى من على عرفة فهي فضلها في الإيه؟ في النهار فالمشهور أن ميزة هذه العشر في أيامها وفضيلة عشر رمضان في لياليها هذا الذي عليه الأكثر قال شيخ الإسلام رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر ذي الحجة ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام يعني النهار يعني أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان وصل معنا؟ ثم قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعقيبا على كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية وأما ليالي عشر رمضان فيها ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها وفيها ليلة خير من ألف شهر فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة وهذا هو الراجح في التفضيل بينهما والله أعلم يبقى ليه ليالي العشر من رمضان طويل الليالي هي أفضل عشان فيها ليلة القدر وعشان هي الليالي التي أحياها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي يحيي الليل طب ليه أيام عشر ذي الحجة هي أفضل فيها يوم النحر فيها يوم التروية فيها يوم عرفة صح فكانت دي وقفة أولى وهي تبيين أو إظهار فضل عشر ذي الحجة في لقاء اليوم اللي هو إيه وقفات مع عشر ذي الحجة يبقى الوقفة الأولى كانت إيه ها تبيين فضل عشر ذي الحجة الوقفة الثانية بعض الأعمال الواردة في هذه الأيام نعمل إيه بقى عرفنا فضلها نعمل إيه عشان نفوز بهذا الفضل العظيم في حديث في صحيح الترغيب ندب الحديث إلى العمل الصالح مطلقا أي عمل صالح في هذه الأيام وقد كان سعيد بن جبير إذا دخل سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه يفضل يقوم ليل ويصوم نهار ويحضر دروس علم ويحفظ في القرآن ويختم قرآن ويصل الرحم ويتصدق ويزكي وي... كل الأعمال لدرجة إنه ما كانش بيقدر اليوم ما بيكفوش في الأعمال الصالحة وصلت ومن الأعمال التي ينبغي العناية بها أنت ممكن تقول لي طب ماشي أعمال صالحة كتير اهي حلو بس أنا عايزك تدلني على شوية أعمال أهتم بيهم أكتر عشان أحصل إيه أجر أكبر صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الحج لمن استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يرجع محيت عنه كل ذنوب ايه كمان العمرة فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج مخالفا لذلك المشركين القائلين إذا عفى الوبر وبرئ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر المشركين كانوا بيقولوا يعني ما ينفعش الواحد ايه يعمل عمرة في أيام وموسم الحج لكن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم كما في صحيح سنن أبي داود أنه سن لنا أيضا أنك أنت ممكن تعمل عمرة في هذه الإيه الأيام ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك وندب أصحابه إلى التمتع الذي يأتي فيه الإنسان بعمرة في أشهر الحج وقرن في حجه بينه وبين العمرة القران يعني جمع ما بين حجة وعمرة مع بعض واعتمر أربع مرات كلهن في أشهر الحج وانظر إن شئت صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخالف المشركين في ان هو يجعل العمرة أيضا في أيام الإيه الحج يبقى الأعمال الصالحة اللي بتقرب بها الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الحج ثانيا العمرة ثالثا الاعتناء بالفرائض إذ لا أحب إلى الله منها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أنت ربنا بيحب أن أنت تتقرب ليه باللي هو فرضه عليك مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني انت مش تكتفي بالفريضة بس لا وكمان تزود بالإيه بالنوافل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وهذا حديث صحيح البخاري طب ازاي ربنا بيكون ايدك اللي انت بتبطش بيها وعينك اللي انت بتبصر بيها ورجلك اللي انت بتمشي بيها ازاي يعني معناها ان عينك مش هتشوف غير اللي يرضي ربنا ايدك مش هتلمس غير اللي يرضي ربنا رجلك مش هتمشي غير في مرضات ربنا فهمنا المعنى ده يتحقق انت لما تحقق الفريضة اللي ربنا فرضها عليك يعني تصلي الصلوات الخمس وتصلي كمان النوافل يعني تصوم رمضان الفرض وتصوم مع النوافل 2 وخميس و13 و14 و15 ويوم عرفة فاهم قصدي ايه؟ وهكذا يعني تعمل الفرائض وتعمل النوافل يبقى رابعا كثرة النوافل كثرة الايه النوافل للحديث السابق اللي احنا ذكرناه الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالايه بالنوافل حتى احبه ومن هذه النوافل تلاوة القرآن والتنفل بالصلاة صلوات السنن ركعتين استخارة ركعتين توبة ركعتين اه تحية مسجد وهكذا والصدقة وإدامة الذكر تفضل تذكر ربنا باستمرار وانت ماشي وانت راكب وانت طالع وعشان كده برضو انت تبص تلاقيك بعد كده في ايام العيد ايضا تعمل ايه بتذكر الله عز وجل وتكبر بعد كل ايه صلاة مش بس كده خلي بالك السنة والمستحب انك انت وانت ماشي في الشارع وانت قاعد في البيت وانت نايم على السرير وانت راكب المواصلات يعني دايما تكون ذاكر لله رب الارض والسماوات فكثرة النوافل من تلاوة القرآن والتنفل بالصلاة وإدامة الذكر والصلة صلة الرحم يعني والصدقة وإعانة المحتاج وهذا باب لا يحصى إفراده ولله الحمد يا ربنا سبحانه وتعالى ما اشترطش عليك انك تعمل عمل معين عشان يرضى عنك لا قال لك قدامك الاعمال كلها مفتوحة خامسا كثرة الذكر لقول الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها في أيام العشر فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام المعلومات فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء وقال الإمام النووي رحمه الله واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر يعني بمجرد دخول العشر أيام دي دايما دايما ما تخليش لسانك يقف يكف عن إيه عن ذكر الله اتفقنا اتفقنا عم الحج يعني انت وانت ماشي في الشارع دلوقتي بعد ما تخلص صلاة في المسجد هتعمل ايه تمشي تذكر تروح البيت تذكر ولادك ومراتك يقول لك في ايه يابا ايه اللي حصل تقول لهم اصل العشر يا ولاد دخلت واحنا لازم ايه نذكر ربنا تبارك وتعالى وقول لهم يلا قولوا ورايا تقعد بقى تذكر ربنا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا اي ذكر اي ذكر لا ده موضوع تاني موضوع تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يستحب صيام التسعة يستحب صيام الايه اه فمن غلب اخذ منها ما يطيقه في هذه الايام يعني انت ما انتش قادر تروح تحج ما انتش قادر تروح تعمل عمره ما معكش فلوس تتصدق معايا ولا لا مش عارف تعمل ايه ما بتعرفش تقرا عشان تقرا قران اسمع قران هات شريط قران واسمع بس نفترض ان مش عارف بس انت الصيام عليك خفيف خلاص يا عم صوم وفرصه اه احنا دلوقتي في الشتاء يعني النهار قليل اصلا المغرب بيأذن دلوقتي على خمسة ودقيقه فاهم ازاي ففين يعني هتلاقي اليوم بقى قصير فصوم ما انت طول الوقت في الشغل عندك ولا بتعمل اشغالك لا هتلاقي وقت انك تقعد في البيت ولا تاكل ولا تشرب خلاص صوم يا عم معايا فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته أنها قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء بس كده وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر وهذا حديث صحيح عند النسائي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ايه التسعة يبقى احنا نصوم ولا يشوش على هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط الله الله الله ايه ده بقى طب وبعدين يعني السيدة عائشة بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش العشر خلاص كده فهمنا ها ركزوا معايا عليكم السلام وبركاته السيدة عائشة بتقول ايه النبي ايه ما صامش العشر معايا والرواية اللي احنا ذاكرينها في رواية النسائي حديث صحيح ان هو صام الايه صام التسع طب يجي ازاي هو في تعارض ولا ايه هو النبي صام ولا ما صامش معايا فهمت عايز اقول لك ايه مع ان حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم وهذا الحديث حديث هنيدة بن خالد عن امرأته حديث رواه النسائي والحديث ده صحيح والحديث ده صحيح طب امال التعارض ده ايه قال الامام ابن القيم رحمه الله في كلام له قيم قال بعدما اورد هذه المسألة قال والمثبت مقدم على النافي ان صح يعني حديث هنيدة ده بيثبت ان النبي صام وحديث عائشة رضي الله عنها بينفي ان النبي صام فاذا كان هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح فالثابت ها يقدم على النافي اللي يثبت ان النبي صام يقدم على ان هو ايه ما صامش لان ربما السيده عائشه ما تكونش شافت النبي صام مثاله في دليل في دليل اخر اللي هو ايه بقى السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها في يوم من الايام قالت ايه قالت ان من قال او حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم فقد كذب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما تبولش وهو ايه وهو قائم حديث السيدة عائشة ايه حديث صحيح ودي مراته زوجته يعني عارفة هو بيقول هو قائم ولا لا يعني السيدة عائشة عايزة تقول لك ايه تقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابدا لم يتبول وهو ايه وهو قائم انما كان يتبول وهو ايه ها وهو جالس صح كده طيب نفاجأ نلاقي ان في حديث لعلي بن ابي طالب يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم تبوله هو ايه قائم ونلاقي حديث تاني اللي بيوصف فيه اللي بيوصف فيه الصحابي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الخفين ان هو باله هو ايه قائم على سباطة قوم يعني كوم رطش يعني فاهمني تراب يعني عشان خاطر رذاذ البول ما ارتدش على النبي صلى الله عليه وسلم طب نعمل ايه يا جماعة حديث سيدة عائشة بتقول ان هو ما تبولش وهو قائم وحديث صحابي يقول ان هو تبول وهو ايه قا... والحديث ده صحيح والحديث ده ايه صحيح فيمكن التوفيق بين الحديثين عارف ازاي سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تتكلم عن حال النبي فيما رأته هي في بيتها فالنبي في البيت هيتبول وهو قائم فيه فكان بيتبول في دورة الخلاء وهو جالس انما في الشارع في الطريق النبي تبول وهو ايه قائم بس طبعا بعيد ان الناس تنظر اليه وتشوف مفهومة دي مفهوم يا جماعة يبقى اذا مسألة لما نلاقي حديثين حديث مثبت ان النبي صام التسع وحديث نافي اللي هو حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم ينفي ان النبي صام العشر او صام التسع فما دام هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح فالثابت يقدم على الايه على النافي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإمام النووي رحمه الله مزيلا هذا الإشكال يزيل هذا ال- عشان يشيل المشكلة دي اللي تعارض الحديثين حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم وحديث هنيدة ابن خالد عن امرأته في صحيح النسائي قال الإمام النووي رحمه الله مزيلا هذا الإشكال قول عائشة لم يصم العشر يتأول قولها أنه لم يصمه لعارض مثلا مرض أو سفر أو غير هذا عشان كده ما صامش أو أنها لم تره صائما في هذه الأيام عشان كده حكمت أنه ما صامش وربما صامها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك صيامها خشية أن تفرد كما ترك الاجتماع في صلاة الليل في رمضان اللي هي صلاة التراويح يعني لذات العلة فأخبرت كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما رأته من حاله يعني مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صام الإيه؟ صام التسع صح كده؟ والسيدة عائشة قالت إن هو إيه؟ ما صامش العشر طب هي حكمت على شيء شافته إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر فما صامش او ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له اي شيء فما صامش او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم قبل كده فشافته زوجاته اللي قالت بحديث انه صام وبطل الصيام فشافته السيدة عائشة لما بطل الصيام طب ليه بطل الصيام خايف النبي صلى الله عليه وسلم لحسن يتفرض زي ما ساب صيام آه، زي ما ساب صلاة التراويح صلى اول يوم وثاني يوم وثالث يوم بعد كده ما خرجش يصلي التراويح من المسلمين خاف لحسن ينزل جبريل عليه السلام بامر من الملك الديان تبارك وتعالى ان يتفرض الصيام إن قيام الليل قيام تراويح رمضان يبقى فرض على الناس كل سنه فهمنا المعنى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم واذا غلب الانسان فلا أقل من صوم يوم عرفة لو ما انتش قادر يا عم الحاج تصوم بقى العشرة دول اوعى تفوت صيام عرفة ده الكلام ده مش للي بيحج الكلام ده لغير الايه لغير الحاج لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده يبقى يا عم لو مش قادر تصوم التسعة اوعى تضيع صيام يوم عرفة بقى قد ايه يا عم زكي على اذان العشاء طيب معلش ايضا من الاعمال التي تصنع ويتقرب العبد بها الى الله في هذه الايام وهذا هو السابع سابع عمل قيام الليل فقد استحبه الإمام الشافعي وغيره وقال سعيد بن جبير لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر يعني ما تطفيش النور ما لبيت في النور ده يبقى نام يعني خلي النور قاعد يعني معناه ان انت بتعمل ايه بتقوم الليل كناية عن القراءة قراءة المصحف وكناية عن القيام قيام الليل مفهوم ثامنا دعاء يوم عرفة اسمع بقى وده كتير من الناس بتهمل هذا الامر قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مشكاة المصابيح خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب يعني يوم عرفة اوعى تسيب الدعاء اوعى تسيب ايه الدعاء دي كانت الوقفة الأولى اللي هي ايه فضل يوم فضل العشر من ذي الحجة والوقفة الثانية اللي هي ايه ماذا نصنع او بك... كيف نتقرب الى الله تبارك وتعالى في العشر من ذي الحجة أو هي الأعمال الواردة في هذه الأيام ونكمل حديثنا عن الوقفة الثالثة فيها أحكام ومسائل تخص هذه الأيام بعد أذان العشاء الوقفة الثالثة من وقفات مع عشر ذي الحجة ألا وهي أحكام ومسائل أحكام ومسائل ودي عايزك تركز معايا فيها كويس أوي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا التكبير ركز بقى معايا يا عم زكي عشان خاطر انت بعد ما هتصلوا هتبص تلاقي ايه الناس بقى بتبدأ تكبر بطرق مختلفة فنفهم بقى الأحكام دي التكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل يعني تقول لا إله إلا الله والتكبير يعني تقول الله أكبر والتحميد يعني تقول الحمد لله وهذا الحديث صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر في تخريج المسند مسند الإمام أحمد قال الإمام البخاري رحمه الله وكان ابن عمر اسمع بقى وكان عشان نتعلم بقى ونعمل كده وانا عارف ان انتم مش تعملوا كده برضه وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما يعني هما يروحوا ابو بكر ابو, أبو هريرة وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا يمشوا في الشارع ويروحوا الاسواق السوق عشان السوق فيه ايه الناس كتيرة بقى اللي بيبيع واللي بيشتري زحمة فيقوموا رايحين مش عشان يشتروا حاجة ده هم رايحين عشان يقعدوا يقولوا ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فيقوم الناس يسمعوهم فبدل ما هم مشغولين في البيع والشراء يقوموا يعملوا ايه يذكروا ربنا يتحطوا في ميزان حسنات مين انت بقى طبعا هتقول لا انا مش عايز اعمل كده ليه يا عم ده انت الخسران كده فين وانا عايز امشي في الشارع الناس يقولوا عليا مجنون امشي اقعد اكبر واتكلم يقولوا الواد راجل اتجنن بيكلم نفسه مش مشكله اما يقولوا عليك مجنون تخش الجنه احسن ما يقولوا عليك عاقل وتخش النار او مش بمعنى ان انت لو طلبت ذكر واحد يخش النار لا انا اقصد اقول ايه اما يقولوا عليا مجنون وادخل الجنه واكسب حسنات واتبع السنة احسن ما يقولوا عليا عائل وانا الخسران استفدت ايه بكلامهم فاهم وليه مش يمكن انا لما اقول كده ابقى انا بحيي السنة ديت اللي ماتت بين الناس اخد اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا والدل على الخير كفاعله ليه انا ضيع ده مني وعن يزيد بن أبي زياد رحمه الله أنه قال رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا أو اثنين من هؤلاء الثلاثة يعني ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر يقولوا إيه بقى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بس هو ده خلاص كده مش بيقعدوا يقولوا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده و... إيه يا عم مش هنغني مش بيعملوا كده الكلام ده ما بيتقالش في الأيام العشر دي الأيام ده كان في غزوة مش مش النهارده في أيام العشر فاهم قصدي إيه؟ أمال إيه اللي نقوله في الأيام دي أي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خلاص خلص الموضوع طب يلا نحفظها مع بعض عشان إيه ها الله أكبر الله أكبر ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ها تاني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هي مش هتفرق ممكن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يعني تقول ثلاثة وبعدين اثنين أو تقول اثنين واثنين خلاص إنما بتاعت بقى إيه آه نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده الكلام ده إيه لم يرد وعن ميمون ابن مهران رحمه الله أنه قال أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها بكثر ما هم بيكبروا إيه ده إيه التكبير ده كله أكن أمواج بحر فاهم إزاي؟ ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير يعني هو شايف الناس كتيرة زي موج البحر يقول إيه؟ هم مالهم قليلين ليه كده؟ أنا حاسس إن الناس قلت في التكبير مش كل الناس برضه بتكبر يجي يشوف النهاردة بقى الناس عاملة إيه؟ نسأل الله العافية والسلامة وأن يرد الله عز وجل المسلمين إلى دينه ردا جميلا فينبغي يا جماعة الخير الجهر بالتكبير نجهر ما تقولش في سرك وتتكسف وتخاف من حد قول وعلي صوتك إحياء للسنة وتذكيرا للغافل اللي غافل والناس فكروا فكروا والتكبير فيها قسمان اسمع بقى مطلق ومقيد فالمطلق يكون في العشر كلها وأيام التشريق من أول ما العشر بدأت تفضل تكبر في أي وقت زي ما بقول لك وانت راكب العربيات المواصلات وانت ماشي في الطرقات وانت نايم على السرير وانت قاعد على الكرسي وانت في الشغل في أي حاجة ده اسمه تكبير ايه؟ مطلق أما التكبير المقيد اللي هو بعد الصلاة يعني مربوط بالصلاة مقيد بالصلاة فهو بيكون بدبر الصلوات المكتوبة والنافلة بعد ما تصلي الفرض أو بعد ما تصلي السنة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق يوم عرفة الفجر تبدأ بقى تقوم إيه تكبر بعد الصلاة لحد آخر يوم من أيام العيد اللي هو يومين التشريق خلاص يا جماعة طب الحجاج الراجل بقى الحق اللي بيحج يعمل إيه أما للحجاج فيبدأ التكبير المقيد عقب صلاة الظهر من يوم النحر بعد صلاة الظهر من يوم الإيه النحل انما احنا ها من فجر يوم ايه عرف صفة التكبير ايه نكبر ازاي ثبت عن الصحابة اكثر من صيغة منها اثر ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يكبر ايام التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عرفنا ثالثا صلاة العيد وهي واجبة في الراجح من قولي العلماء يعني هي السنة عليكم الصلاة والسلام يعني صلاة العيد ايه ما هي السنة دي واجبة تاني صلاة العيد ايه سنة ولا واجبة واجبة من اصح قولي الايه العلماء فصلاة العيد هي واجبة في الراجح من قولي العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد أقوال الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبه قال بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار تلميذه ابن القيم رحمهم الله يعني ما تفوتش صلاة العيد اوعى تضيع صلاة العيد خلاص من الأحكام رابعا صفة صلاة العيد أصلي إزاي ركز يا معايا وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يا جماعة ركعتان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يعني دول كده مش قاصر ده هما كده كاملين ويكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام بعد تقول الله أكبر ودخلت في الصلاة ثم تكبر كم مرة بقى سبعة وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال يعني بعد ما طلعت من تحت كده من الركوع يعني خلاص بقى في الركعة الثانية تبدأ تعمل ايه بعد ما رجعت من السجود للركعة الثانية يعني هتقوم تعمل ايه تكبر خمس المسألة بقى رفع الايدين او عدم رفع الايدين المسألة فيها خلاف ما بين العلماء فيستحب بين كل تكبيرتين ان يقول سبحان الله يستحب ان انت بعد كل يعني تقول الله اكبر الله اكبر سبحان الله الله انت فاهم ازاي فيستحب بين كل تكبيرتين أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دي انتم مش عارفينها لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين كل تكبيرتين بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني في القول البديع أيضا من الأحكام المتعلقة بهذه العشر الأضحية فالأضحية من خير القربات في يوم العيد واختلف العلماء في حكمها والصحيح أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة والله أعلم يعني لو معاك فلوس يكره ان انت ما تشتريهاش وتضحي فعن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وبرضه دي من السنة على فكرة انك انت تذبح بايديك ما بتعرفش خلاص جاب جيب الجزار بقى بس لو انت بتعرف يبقى السنة انك انت اللي ايه تذبح طب لو ما بتعرفش تجيب جزار اقف قدامه وشوف الذبح انت واولادك وكلكم اتجمعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم والصفحة هي جانب العنق يعني على رقبة ايه رقبة الخروف الله طب هو الواحد بيضحي اصلا بخروف واحد هو النبي ضحى بخروفين ليه واحد عنه عن اهل بيته زوجته وولاده والتاني عن فقراء المسلمين من امته اللي ما يقدروش يضحوا فضحى بدلهم صلى الله عليه وسلم والسنة أن يشهد المضحي أضحيته تبقى واقف عليها وأن يباشرها بنفسه تعملها بنفسك أنت وأن يأكل منها شيئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأكل منها إيه حاجة وإن وكل غيره في ذبحها جاز لو أنت جبت جزار يذبح بدلك مفيش مشكلة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثا وستين من هدية في الحج ذبح بإيديه 63 إيه أضحية هي في الحج ما بتبقاش اسمها أضحية بتبقى اسمها هدي ذبحها بإيديه 63 صلى الله عليه وسلم ووكل عليا علي بن أبي طالب يعني رضي الله عنه في البقية خلاص بقى 63 يعني النبي أصلا كان سنه كام برضه فاهم 53 سنة طب 53 سنة وانت يا ابو 27 سنة ما انتش عارف تذبح خروف هو بقى عمل 63 فقال علي بن ابي طالب كمل انت بقى يا علي على الباقي ولان الاصل هو الجواز ولا دليل على منعه يعني جائز ان انت توكل حد مكانك مفيش مشكلة توكله يعني ايه هو يذبح مكانك الاضحيه الوقفة السادسة من الأحكام المتعلقة بال بعشر ذي الحجة إذا دخلت العشر ركز بقى ينبغي لمن أراد أن يضحي عدم أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته في حاجة نسيت أقول لك عليها برضو إنك أنت في عيد الفطر تفطر قبل ما تروح تصلي في عيد الأضحى تصلي وبعدين تبقى تيجي تتغدى فهمت ليه بقى قبل ما بروح عيد الفطر بنفطر لو مش لاقي حاجة اقطع ورقة شجرة كلها لو مش هتضرك يعني المهم انك تاكل اي حاجة ليه عشان تفصل بين رمضان وبين ايه العيد في عيد الاضحى بقى ايه ها ربنا بيقول ايه فصل لربك وانحر يعني تصلي الاول العيد وبعدين ترجع تذبح وتاكل مفهوم طب انا دلوقتي ناوي اضحي هشتري اضحيه ولا اشتريت وهذبح اول ما دخلت عليك عشر ذي الحجه من اول يوم واحد ذي الحجه ما ينفعش تقص ضوافرك ولا تقص شعرك ولا اي حاجه خالص في الايام دي بقى ايه بلاقي ناس عشان هيضحوا هو اصلا مش ملتحي تلاقيه بدات لحيته تطلع بقول له ما شاء الله كويس والله ان انت التحيت يعني ربنا يزيدك نور وايمان يقول لا لا لا ده انا بس عشان خاطر مش هاخد حاجة ايه من شعري ولا جسمي لحد اما اضحي يعني انت ناوي على معصية بعد ما تضحي يا عم ما تكمل يا عم بقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم الكلام ده جبناه منين لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا والحديث صحيح مسلم وفي رواية له إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره يعني ما تقولش حاجة وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية يعني أنت بس إنما مراتك وولادك عادي أنت اللي هتذبح أنت رب البيت فمراتك عادي تقص ضوافرها مفيش مشكلة ولادك يقصوا ضوافرهم ويحلقوا شعرهم مفيش مشكلة إنما أنت بس طب ليه ده بس ده الواحد يبقى شعره طويل ويبقى شكله مش حلو يا عم ما تحلق قبل ذي الحجة ما يخش طب ليه كده طب ليه الاسلام بيسيبنا كده وتبقى ضفر ضفرنا كده وشعرنا كده ده الاسلام رايد لك الخير اصل انت ما قدرتش تجيب فلوس تروح تحج بيها صح فربنا قال لك خلاص مش هضيع عليك الثواب ده برضه فانت زي ما اللي بيحج ما بياخدش من ضوافره ولا شعره انت برضه ما تاخدش من ضوافرك ولا شعر وزي ما اللي بيحج بيقدم الهدي عند الكعبة انت هنا برضه بتذبح الايه الاضحية فبقيتوا زي بعض خد يا عم الاجر وانت وصلت الفلوس بتاعت الحج بس مش معنى كده اللي معاه فلوس يوم يقف خلي بالك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فمسألة ان الاولاد او الزوجة او اي حد من دول يقص ضوافره او كده هذا لا لا يشملهم الايه النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال ايه المضحي اللي هيضحي مش اسرته ولم يذكر المضحى عنهم ومن اخذ شيئا من شعره او اظفاره في العشر متعمدا من غير عذر وهو يريد ان يضحي فان ذلك لا يمنعه من الاضحيه واحد هيضحي بس قص ضوافره وهو عارف ان هو المفروض ما يقصش بس قص ضوافر قال لك معلش بقى كانت ضفري طويله وما اعرفش ايه اي حاجه بقى او احتج باي حجه يقول لك خلاص بقى عشان قصيت ضوافري ما ينفعش اضحي لا تضحي برضه في ايه تضحي طب اعمل ايه يا عم الشيخ طب ما انا قصيت ضوافري المفروض ما كنتش اقصها اقص ضوافري الحل ايه اتصرف ازاي مش السنه ان انا ما كنتش اقصها خلاص ما عليكش كفاره برضه استغفر ربنا وخلاص ولكن عليه التوبه الى الله إخواني فلنحرص على الخير في هذه الأيام حتى نستحق دعوة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لنا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا لنا قبل أن يرانا كما جاء بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس شفته كده مستريح نفسيا وقاعد مبسوط زي ما احنا ايه يعني مثلا تلاقي زوجها تكون عايز تتكلم زوجها في حاجة فخايفة او مش قادرة تكلمه دلوقتي مشغول ذهنه مش صافي ليها او حاجة فتقول لك ايه خلاص انا هبقى اكلمه لما يكون غزالة رايقة صح كده مش فالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ايه مفيش اي حاجة شغلاه قلت يا رسول الله ادعو الله لي فرصة قاعد رايق كده ادعي لي ربنا فقال اللهم اغفر لعائشة يا شوف مكان السيدة عائشة عند النبي ده بيحبها والشيعة الروافض طالعين يشتموا في السيدة عائشة حسبنا الله ونعم الوكيل المهم عارفش ازاي بيقولوا ان هم مسلمين ازاي مسلمين ازاي وهم يشتموا زوجة النبي مسلمين ازاي هم بيكفروا كل الصحابة ما عدا ستة المهم قالت يا رسول الله ادعو الله لي فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أصرت وما أعلنت فرحت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك من كتر الفرحة لأن دعوة النبي مستجاب قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي انت فرحت ان انا دعيت لك يعني قالت ومالي لا يسرني دعائك مين ده, ده وانا ما افرحش ليه ده دعوة مستجابة ده انا كده كسبت فزت فقال صلى الله عليه وسلم والله انها لدعائي لامتي في كل صلاة يعني النبي بيدعي لنا في كل ايه في كل صلاة بيدعي لنا بالدعوة دي فاحرص على والحديث ده في السلسلة الصحيحة فاحرص أخي الحبيب على أسباب المغفرة حتى تسعد بجواره صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك